السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى بعد مرور هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان وأسأل الله عز وجل أن ربنا يكرمنا ونكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويكون أحلى رمضان مر علينا في حياتنا ويكون دوت فعلا يعني رمضان اللي اتقال لنا فيه أبشر بخير رمضان مر عليك منذ ولدتك أمك أمك أتمنى نكون أقرب إلى الله ونكون أكثر طاعة لله وإقبال على الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني وحشتوني جدا جدا والحمد لله إن احنا التقينا بيكم بعد شهر رمضان ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أهلا بيكم في ليلة في بيت النبي الحقيقة قبل ما نبدأ عايز الأول آه كلمحة سريعة كده بهني طبعا شعب مصر والأمة الإسلامية والعربية كلها بنصر أكتوبر الحقيقة النهاردة كنت بشاهد بعض الفقرات عن نصر أكتوبر حقيقي محتاجين نعيش فعلا جو العزة وجو النصر الجميل ده محتاجين ان احنا نخرج من دائرة التشاؤم والذل والإحباط الغريب اللي حل بكتير من أبناء الأمة الإسلامية أكيد محتاجين ان احنا نعيش مرة تانية الجو الجميل دوت وروح أكتوبر وروح النصر وروح الثقة بالله قبل أي حاجة لأن أكتوبر دي كانت ثمرة من ثمرات الله أكبر لما نطق بها جنود مصر بفضل الله كان ليها الثمرة العظيمة والنصر على اليهود أسأل الله عز وجل أن ينصرنا عليهم دائما يعني إنه ولي ذلك والقادر عليه الحاجة الثانية الحقيقة بحب أشكر كل إخواني وأخواتي اللي بعتوا SMS عشان يسألوا على بنتي حبيبة الحقيقة الحمد لله البنت بخير وخلصت العملية الثالثة والحمد لله هي الآن في فترة نقاهة وفترة علاج بسيطة إن شاء الله يعني ربنا يجازيكم عنه كل خير يلا نبدأ الحلقة الليلة دي وكل سنة وأنتم طيبين وكل سنة وأنتم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وربنا يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة إن شاء الله ربنا يجمعنا على حوض النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أكيد الحمد لله قلوبنا مشحونة بالطاعة من شهر رمضان قيام وصيام وعبادة وذكر لله وقراية قرآن وصلة رحم وزكاة ما شاء الله خير كبير جدا ربنا يجمعنا وإياكم على الخير عايزين نحافظ ولو على الحد الأدنى عايزين كل يوم ركعتين قيام ليل عايزين نصوم اثنين وخميس وثلاث أيام في الشهر العربي عايزين كل يوم جزء قرآن عايزين نقول أذكار الصباح والمساء عايزين نحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نحافظ على حاجات كتيرة جدا عايزين نكثر من الاستغفار محتاجين إن احنا فعلا نتعامل نتعايش مع كل لحظة قربنا من ربنا تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا أخويا وحبيبي وأخت الفاضلة تعالوا نقرب وندخل بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم أدينا الآن داخلين بيت النبي يا الله هدوء وسكينة وإحساس إن أنت داخل تقابل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بس زي ما اتفقنا وإن كنتوا نسيتوا بفكركم لازم كل واحد ياخد التأشيرة عشان يخش بيت النبي والتأشيرة دي مش هتاخدها إلا لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي زيارة النهاردة زيارة خاصة جدا جدا ولها معنى إنساني جميل جدا علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كل خير بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الايام والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح واحنا داخلين المره دي شفنا منظر عجيب جدا واحد من الصحابه الحقيقه احنا ما نعرفش اسمه لانه اسمه لم يذكر في الروايه لكن داخل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبيشتكي له من شكوى الشكوى دي ممكن تكون عندي او عندك او عندك ممكن تكون عند ناس كتيره جدا جدا كان بيشتكي له من انه قلبه اصبح قاسي قلبه بقى فيه قسوه والصحابه قلوبهم ما شاء الله عامله زي ميزان الذهب وارقى واعظم واكثر حساسيه من ميزان الذهب بفضل الله سبحانه وتعالى حاسس بشويه قسوه كده يعني اتسربت لقلبه فرايح للنبي بيقول له يا رسول الله اني اشكو قسوه في قلبي فتبسم النبي والنبي لما كان يسال عن شيء كان يعطي حاجتين يا جماعه وده من باب يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هو يعني كان اجود من الريح المرسله بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم قال له الراجل بيقول له انا بشتكي اسوف قلبي فقال اتحب ان يلين قلبك وان تدرك حاجتك قال بلى يا رسول الله فقال له كلمه حلوه قوي قال ارحم اليتيم وامسح راسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك الله أكبر تعالوا نقف مع الحديث كده في عجالة سريعة أول حاجة ارحم اليتيم ليه ما قالوش أكله ولبسه وشربه واعمل كل ده لأن ممكن يعمل كل دوت من باب المن ومن باب الكبر ومن باب ال- إن أنا بتصدق عليك فيؤذي اليتيم في مشاعره لكن قال له أول حاجة ارحم اليتيم ارحم اليتيم وامسح رأسه وبعدين وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك بفضل الله سبحانه وتعالى أكيد هنقول طب احنا النهاردة هنتكلم عن كفالة اليتيم أي نعم هنتكلم عن المعنى الجميل ده وعن العبادة الجميلة دي اللي بنتقرب بيها لربنا سبحانه وتعالى إن احنا إزاي نكفل اليتامى المسلمين إزاي نكون كلنا كمجتمع فعلا بنتشابك ونتعاون عشان ربنا يكرمنا ونكون سبب في إن احنا نحمي الثمرة الطيبة اللي طالعة ديت ما نحسسوش بإن هو اليتم خلاص يعني تمكن منه لا بالعكس ده احنا عايزين نحسسه ان لو كان مات ابوك فليك الف مليون اب موجودين في هذا الكون بفضل الله سبحانه وتعالى من باب المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ده عشان كده محتاجين نتكلم النهارده عن كفاله اليتامى اكيد واحد هيقول لي طيب ما دمت هتتكلم عن كفاله اليتامى شجعنا قول لنا الثمرات افتح الكتالوج وعرفنا ايه هي الثمرات كفاله اليتامى هفتح الكتالوج بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة في عجالة سريعة أول حاجة أنا لما بكفل اليتيم أنا بمتثل أمر من أمور من أوامر المولى عز وجل ده امتثال لعبوديتي لله سبحانه وتعالى قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية يبقى إذن المولى عز وجل بيوضح ان كفالة اليتيم امتثال لأمر الرب العليم الحكيم سبحانه وتعالى ده أول حاجة أنا لما بعمل كده أنا بطيع أمر ربي حبيبي وما دمت بحب ربي لازم أسمع كلامه ألا له الخلق والأمر ما دام خلقني يبقى يأمرني وما دام أمرني لابد أن أنفذ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أول حاجة أنا بكفل اليتيم أنا امتثلت أمر ربي حبيبي أنا كده ذاكر لله لأن ذكر الله أنواع أول نوع من أنواع ذكر الله ذكر الله عند ورود الأمر بالامتثال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول حاجة امتثال لأمر الله تاني حاجة إن أنا كده لما بكفل اليتيم أنا بكرم واحد بيشارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة اليتم حبيبنا كان يتيم صلى الله عليه وسلم أبوه مات وهو حمل في بطن أمه وأمه ماتت بعد ما ولدته بست سنوات فأنا لما بكرم يتيم أنا بكرم واحد بيشارك النبي في صفة اليتم يبقى ده إكرام للنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم رقم ثلاثة أخويا وحبيبي إن والله الذي لا إله غيره وأقسم بالله غير حانث إن شاء الله إن اللي بيكفل اليتيم بتحل البركة في بيته عايز الدليل خد الدليل بس تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله لو حضرتك تفتكر أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يا جماعة لما كان ولاده قبل ما يروح النبي عنده بقى في البيت طبعا بعد موت جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب لكن قبل ما يروح عند أبو طالب عند عمه يعني كان أبو طالب عنده أولاد وكده وبنات فكانوا لما يقعدوا ياكلوا ياكلوا كلهم ما يشبعوش سواء كانوا مجتمعين أو فرادى لو أكلوا لوحدهم أو كل واحد لوحده أو مع بعض ما بيشبعوش أبدا ولو كانت حلب لواحد واحد منهم قدح من اللبن يشربه كله وما يشبعش فلما دخل النبي بيت أبي طالب حلت البركة في بيت عمه أبي طالب فلما دخل كان إذا أكل مع أولاد أبي طالب كانوا يشبعون جميعا ويفيض الطعام وإذا أكلوا وحدهم كانوا لا يشبعون فكانوا إذا اجتمعوا على الأكل يقولوا انتظروا حتى يدخل ابني فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أكل معهم فشبعوا جميعا وفاض الطعام وإذا جيء بقدح من اللبن كان الواحد منهم بيشربه لوحده فكان إذا جيء بقدح اللبن كان أبو طالب يأمر النبي أن يشرب أولا فإذا شرب النبي حلت بركة النبي في إناء اللبن وإذا بهم يشربون جميعا ويفيض اللبن كما هو فكان أبو طالب يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إنك غلام مبارك فعلا غلام مبارك حلت بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام فكانوا يشبعون وكان البيت قد امتلأ بالبركة بفضل الله وانا احكي لك اربع قصص في عجاله سريعه بس برضه بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف قد ايه ممكن تحل البركه اخويا وحبيبي في بيتك كمسلم لو ربنا اكرمك وكفلت يتيم اكيد ربنا هيكرمك احكي لك قصه عجيبه جدا اوردها الامام الذهبي رحمه الله رحمه واسعه ان كان في امراه كانت غنيه وكان جوزها غني وكانوا عايشين مع بعض اجمل حياه ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الزوج يموت والاموال كلها تفنى والمراه بقت خايفه على نفسها طب هقعد في البلد الناس هيعايروني ان بعد ما كنت غنيه ومتزوجه جوزي مات وافتقرت واولادي او بناتي بقوا عايشين في حاله من الضنك والفقر شديده فخرجت بالبنات من البلد وراحت بلد تانية لعل وعسى ربنا يرزقها بمن يعني يكفلها يكفل ايتامها واذا بها حط بناتها في المسجد وقالت لهم ساخرج لابحث لكم عن الطعام خرجت فوجدت رجل شيخ كبير مسلم ومعاه مجموعة من طلاب العلم فدخلت عليه السلام عليكم قال لها عليكم السلام قالت له أنا امرأة مسلمة شريفة يعني عندي بنات أيتام وكده أريد منك أن تكفل بناتي أو أن توفر لهم حتى طعام الليلة فقال لها وما الذي يدريني أنك امرأة مسلمة شريفة أقيمي عندي الحجة والبرهان اثبتي لي أنك امرأة مسلمة شريفة إيش عرفني ممكن تكوني متسولة فقالت ليس في البلد أحد يعرفني إزاي أثبت لك أن أنا امرأة مسلمة شريفة ما حدش يعرفني هنا في البلد قال لا خلاص ليس ليك يعني أي حاجة وقام سيبها وماشي فقدر ربنا بعدها بدقايق مر رجل مجوسي وتأمل معي القصة للنهاية عجيبة جدا فرأت رجلا مجوسيا على رأس وفد قادم فراحت الرجل المجوسي وسلمت عليه وطلبت منه طعام الليلة لبناتها فقال لها انتظري في مكانك وراح بعت لها زوجته راحت واخدة لهذه المرأة وخدت بناتها وودتهم البيت أكلتهم وشربتهم وخلتهم يعني يتطيبوا ويتعطروا ويلبسوا لبس جديد و فيقدر ربنا سبحانه وتعالى الشيخ المسلم اللي رفض انه يساعدها في الأول بات في هذه الليلة فنام فلما نام خدوا بالكم رأى وكأن القيامة قد قامت وقد رفع لواء الحمد على رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي فإذا بهذا الرجل يقترب من النبي فرأى قصرا جميلا جدا قصر في غاية الروعة والجمال فقال له يا رسول الله لمن هذا القصر قال هذا القصر لرجل مسلم موحد شريف قال له أنا يا رسول الله أنا رجل مسلم موحد شريف فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقم عندي البينة على أنك رجل مسلم شريف قال يا رسول الله والله أنا رجل مسلم شريف قال أقم عندي البينة فقال قال كيف أقيم البينة قال وكيف كانت المرأة المسلمة الشريفة تقيم عندك البينة على أنها مسلمة شريفة القصر ليس لك فإذا بالرجل يقوم من نومه فزعا ويبحث عن هذه المرأة المسلمة الشريفة ويبحث عن بناتها فدل على أن المرأة وبناتها في بيت هذا الرجل المجوسي فطرق عليه الباب فإذا بالرجل المجوسي يخرج فإذا بالشيخ يقول له أسألك بالله رد إلي هذه المرأة وبناتها قال لا والله هذا لا يكون أبدا قال له أعطيك أربعة آلاف دينار قال له والله لا يكون أبدا أتظن أن الخير الذي رأيته لا أكون أنا جديرا به فوالله لقد رأيت النبي الليلة وأخبرني أن القصر الذي رأيته أنت هو لي أنا وبناتي وزوجتي فوالله ما بتنا في تلك الليلة الماضية إلا وقد أسلمنا لله جل وعلا أنا وزوجتي وبناتي على يد هذه المرأة المسلمة الشريفة فالقصر ليس لك وإنما هو لي دي بركة عظيمة جدا من بركات الإحسان الإنسان إلى اليتامى أخويا وحبيبي يعني الحقيقة في قصص جميلة جدا ومؤثرة جدا هحكي لكم قصة قصيرة كده سريعة كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم وبعدها نطلع الفاصل في يوم من الأيام كان في رجل فقير جدا وكان بيشتغل صياد سمك كان كل يوم يخرج متوكلا على الله يروح يصطاد السمك ويبيع السمك في السوق ويأتي بالطعام والشراب لأولاده فلما جاء هذا الرجل في يوم من الأيام قعدوا بقاله هو وزوجته وولاده بقالهم يومين ما كلوش ولا لقمة فخرج متوكلا على الله يصطاد فاصطاد سمكة كبيرة جدا فباعها وجاب أكل وراجع البيت بقى فرحان ولاده بقى لهم يومين ما كلوش فلما عاد وإذا بامرأة فقيرة مسكينة تبكي فقال لها إيه اللي خلاك تبكي أمي قالت له عندي بنات أيتام ولم لم يذوقوا طعاما منذ ثلاثة أيام ففكر وقال سبحان الله طب أنا أولادي بقى لهم يومين ما كلوش إنما دول بقى لهم ثلاث أيام دول أولى فراح مديها الأكل كله ورجع حزين جدا إنه راجع لولاده وهم ما كلوش ولا لقمة من يومين وفجأة وقبل ما يقرب من باب بيته سمع واحد بينادي عليه يا فلان قال له أيوة قال له أنت فلان قال له أيوة قال له سبحان الله والله بدور عليك بقالي 8 سنين أصل والدي كان مشارك والدك في تجارة كبيرة والأموال بتاعته والربح بتاعه كله معايا وأنا بدور عليكم من زمان خد أموالك فأصبح الرجل من أغنى الناس بفضل إطعامه وإكرامه لليتامى يعني أخويا وحبيبي عايزين نكرم اليتامى ربنا يكرمنا ويكرمكم فاصل قصير ونرجع لكم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع درس ليلة في بيت النبي ودرس ليلة بعنوان أنا وكافر اليتيم في الجنة أخويا وحبيبي لسه كنت بقول لك إن إن أنت لما بتكرم اليتيم أنت بتمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى تاني حاجة بتكرم من يشارك النبي في صفة اليتم صلى الله عليه وسلم الحاجة الثالثة إن أنت ربنا هيكرمك والبركة هتعم في بيتك هديك اخر قصتين في العنصر ده بالذات ونكمل بقيه العناصر في عجاله سريعه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم وانا في انتظار ان شاء الله رسائلكم ال SMS ان شاء الله آه، بالمشاركه مع دي الحلقه واحنا مش عايزين ننسى آه، ال- يعني الكلمه اللي بنقولها في كل حلقه محتاجين نقول فين هديه النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقه وصلتني طبعا مجموعه SMS هنعلن عنها ان شاء الله الحلقه القادمه ومستنين برضو الرسائل بتاعتكم طول الحلقه وهنستقبل اتصالاتكم ان شاء الله في اخر الحلقه هذه ان شاء الله وجزاكم الله خيرا يعني ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين القصه الثالثه الامام شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمه واسعه آه، كان في يوم من الايام كان هو بيجمع الناس اللي هم ساكنين معاه في مدينه مرو وكانوا بيروحوا يحج كل سنه فهم رايحين يحجوا كان يجمع منهم الاموال بتاعتهم وياخدها معاه ويروح هناك ينزل مكه يجيب لهم الهدايا بتاعتهم وينزلوا المدينه يجيب لهم الهدايا ويخصم ثمن الهدي و ويصرف عليهم رايح جاي واول ما يرجعوا مره ثانيه مدينه مرو يرجع لهم كل فلوسهم ما عدا فقط ثمن الهدي رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام وفي مره من المرات كانوا رايحين يحجوا وهم ماشيين في الطريق استريحوا في مكان فوجدوا امراه كبيره جدا في السن اعزكم الله بتاكل من مزبله فراح سألها قال لها إيه اللي يعني خلاك تعملي كده قالت له أنا وأهل قريتي وعندي أولاد يتامى بقالنا ثلاث أيام ما دقناش ولا لقمة فاستغرب ليه قالت له مفيش ح- أي نبات ولا زرع حدث القحط في بلدنا ومش لاقيين ناكل ومش لاقيين فلوس ومش لاقيين أي حاجة خالص فإذا بعبد الله بن مبارك يخرج صندوق المال كله اللي كان معاه بتاعه وبتاع الناس اللي معاه وراح مديهولها وقال لها هذا لك ولل- ولاولادك اليتامى ولاهل قريتك ثم نظر الى اخوانه الذين خرجوا للحج معه وقال هذا حجنا في هذا العام الله اكبر فلما رجعوا من الرحله ديت وصلوا البيت عبد الله بن المبارك شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه نام في هذه الليله فسمع مناد ينادي حج مبرور وذنب مغفور احيانا يا جماعه بيبقى الانسان لما يكون حج حجه الاسلام وربنا اكرمه بيبقى احيانا بيكون الاول ان هو يكفل اليتامى يكرم ناس فقراء يكرم واحده ارمله يكرم ناس بسطاء جدا يحاول ان هو يساعد شاب عايز يتجوز احيانا بيكون اولى من انه يروح يحج مره وثانيه وثالثه ورابعه وده مش معناه ان احنا بنمنع الناس من الحج لكن بقول في اولويات يا جماعه ما ينفعش ان انا بعد ما حجيت حجه الاسلام ان انا اروح حج سبع ثمان مرات وسايب فقراء المسلمين مش لاقيين لقمه ياكلوها ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير وجعلنا دائما متآخيين ومتحابين في جلال الله سبحانه وتعالى اخر قصه وكانت قصه غريبه جدا ومن اعجب القصص ان واحد مره دخل احد المدن فوجد رجل حداد الحداد دوت كان بيحط ايده في النار ويطلع الحديد من جوه من غير ما يتاثر بالنار فقال له سبحان الله انت تفعل هذا اكيد انت راجل من الصالحين ادعي لي اخد بالك انت عارف ايه الناس لما تشوف واحد مثلا ربنا اكرمه بكرامه على طول يقول لك ادعي لي فقال له ادعي لي قال له يا اخي والله لست كما تظن ولكن هقول لك على قصه عجيبه جدا قال له قول لي فقال له اللي حصل ان انا في يوم من الايام أنا كنت في هذا المكان بشتغل وفجأة جاءت امرأة جميلة في غاية الحسن والجمال وطلبت مني مساعدة فلما رأيتها فتنت بها قلت لها هديك اللي أنت عايزاه بس تيجي معايا البيت يا عايزا بالله أفعل معك ال- المعصية فذهبت وغابت ثم رجعت إليه قالت له والله لقد بحثت عمن يقرضني فلم أجد فأحوجتني الضرورة إلى أن آتي إليك فلما أراد أن يذهب بها إلى البيت قالت له طيب ممكن تعطيني بس جزء من المبلغ عشان أذهب لبناتي اليتامى ولادي يتامى ومش لاقيين لقمة بقالهم يومين ما كلوش أودي لهم بس أكل ياكلوه وأرجع لك تاني فاخذ عليها العهد والميثاق ان هي ترجع له تاني قالت له والله لا ارجع لك خدت الفلوس جابت اكل ودت لاولادها اليتامى وراحت راجعه له تاني فلما دخلت البيت فاغلق الباب قالت له بتغلق الباب ليه قال لها لاني خايف من الناس قالت له سبحان الله الا تخشى من رب الناس قال لها ربنا غفور رحيم فلما اراد ان يقترب منها لقاها بتع... بترتعش و... وترتعد في رئيسها قال لها في ايه قالت له خايفه من ربي عمري ما وقفت ابدا هذا الموقف في معصيه ربي سبحانه وتعالى بالله عليك اتركني لله واعطني المال وسادعو الله ان ينجيك من نار الدنيا ومن نار الاخره فإذا بالرجل بوازع بسيط من إيمان كده في قلبه الحمد لله ارتفع وقال لها الحمد لله إن أنت فعلا أيقظتيني قبل أن أقع في هذه المعصية خد الفلوس ومش عايز منك حاجة تركتك لله بيقول فمنذ تلك اللحظة وأنا أسير في طريق الله في هذه اللحظة في هذه الليلة بيقول نمت فرأيت امرأة في غاية الحسن والجمال فتقول تقول لي بارك الله فيك يا بني نجاك الله ووقاك من نار الدنيا والآخرة قلت من أنت قالت أنا أم تلك الفتاة التي تكفل أيتامها لما أكرمتها دعوت الله أن ينجيك من نار الدنيا ومن نار الآخرة بيقول له فمنذ تلك اللحظة والله ما وضعت يدي في النار فمستني النار أبدا بفضل الله وأسأل الله أن يجعلها وقاية لي من نار الآخرة أخويا وحبيبي بتحل البركة في بيتك لما بتكفل يتامى تعال نشوف رقم أربعة اللي احنا قلناها في بداية الدرس من أراد أن يلين قلبه وأن يدرك حاجته فليرحم اليتيم كما قال النبي للصحابة لما شكاله أسود قلبه قال له أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك قال بلى يا رسول الله قال ارحم اليتيم وادنه منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك ربنا هيكرمك قلبك هيلين لما تسمع القرآن هتتأثر هتبكي لما تسمع كلام النبي هتتأثر بجد لما عايز ت- ربنا يكرمك بأي حاجة هتدرك حاجتك بفضل الله لما تعمل حاجة صنائع المعروف تقي مصارع السوء ربنا هينجيك من مصارع السوء بفضل الله بسبب صنائع المعروف بفضل الله سبحانه وتعالى رقم خمسة من ضمن ثمرات كفالة اليتامى سلامة المجتمع من الحقد والحسد لما أنا أكفل يتيم وده يكفل يتيم وده يكفل يتيم خلاص ما عادش حد يحسد حد ولا يحقد على حد لأن الحمد لله المجتمع متكامل الكل متآلف الكل بيساعد بعضه الكل بيحب بعضه الكل خايف على بعضه المجتمع يصبح سليم غير ان انا اعيش حياتي الاثره والانانيه انا ومن بعد الطوفان وان انا يعني اعيش على مبدا اللي يعوز البيت يحرم على الجامع ربنا يعافينا ويعافيك من هذا المثل يبقى المجتمع يصبح سليم يصبح أفراده كلهم متحابين متآلفين بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ستة إن كفالة اليتامى دليل على صلاح المرأة التي أوقفت حياتها على كفالة اليتامى امرأة جوزها مات لها أن تتزوج لكن الأعظم في حقها مش بقول معنى كده إنها بقى تقول خلاص أنا يعني مش هتجوز ومش هعيش حياتي لكن بقول الأعظم أجرا لها إن هي تكفل اليتامى دولت وتعيش وتقضي حياتها كلها في كفالة اليتامى سواء لوحدها أو مع زوج لكن لا تترك هؤلاء اليتامى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى عليه والحديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن كما حسنه الحافظ في الفتح إن النبي بيقول أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني امرأة بتبادر النبي بتسابق النبي عشان تخش الجنة معاه فقال من أنت قالت أنا امرأة تأيمت على أيتام لي الله أكبر فدل هذا على عظم مكانة المرأة التي تكفل أيتامها لأن كافل اليتيم يا جماعة مش لازم أن أنا أكفل يتيم غريب عني لأن كافل اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رقم سبعة أخوي وحبيبي هتفوز بحسنات لا تخطر على قلب بشر بالمسح فقط على رأس اليتيم جربت مرة تمسح على رأس يتيم روح كده دار أيتام وشوف الأطفال اليتامى وخليك ذكي اجمع الأطفال كلهم وعد إيديك كده على راس كل يتيم امسح على راسه والله الذي لا إله غيره لما تسمع الحديث دوت قلبك هتقول يا خبر أبيض ده أنا من بكرة لازم أروح دار أيتام وامسح على رؤوس كل الأيتام اسمع الحديث بعد ما تصلي على صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة حسنات مش حسنة حسنة ده لفظ الحديث كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات خد بالك ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين الله أكبر يبقى لما تمسح على راس يتيم شوف بقى يتيم بقى شوف في راسه كام مليون شعراية كل لما تعدي إيديك على شعر طفل يتيم يتكتب لك بكل شعراية حسنات فلك أن تتخيل كام مليون حسنة تتكتب لك أخوي وحبيبي وكتب لك أخت الفاضلة بالمسح فقط على رأس اليتيم والمسح ده هيفيد اليتيم في إيه؟ بيشبعه حنية بيحسسه إن أبوه ما ماتش بيحسسه إن كان أبوه مات فكل الأمة آباء وأمهات ليه بيحس إن الدنيا كلها حواليه هم أسرته وحبايبه اللي واخدينه في حضنهم بفضل الله سبحانه وتعالى بيخليه يطلع إنسان سوي مش حاسس بالحقد على المجتمع مش حاسس إن هو عايش في الدنيا لوحده مش حاسس إن هو إنسان منبوس في المجتمع بالعكس حاسس إن المجتمع كله بيحبه وبيقدره وبيحترمه وبيعتبره شخص بناء في المجتمع يطلع الولد سوي ما شاء الله وتطلع البنت سوية ينفعوا وطنهم وينفعوا دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي رقم 8 من ثمرات كفالة اليتامى إن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ده كلام مين ده كلام حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر الله أكبر لا ده أجر بقى كبير قوي يعني اللي بيسعى على الأرملة والمسكين وخد بالك الأرملة دي امرأة تأيمت على قد يكون عندها أيتام امرأة أرملة مات زوجها وقد يكون عندها أيتام فإن كان الأجر بهذه العظمة لمن من يكفل هذه المرأة الأرملة فما ظنك بمن يكفل أيتامها الضعفاء المساكين واضح المعنى فالنبي عليه بيقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الله أكبر وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر زي الإنسان اللي بيصوم على طول واللي بيقوم الليل على طول واللي بيجاهد في سبيل الله دوت الساعي على الأرملة والمسكين زيهم بالظبط في الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى هو يا حبيبي ده وصل الأمر أن ربنا ييسر لغلامين يتيمين نبيين كريمين واحد منهم من أولي العزم الخمسة علشان يبنوا جدارا ليتيمين قال جل وعلا وأما الجدار في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلام لغلامين يتيمين في المدينة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك الله أكبر وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا والآية دي على فكرة أكبر دليل على نبوة الخضر عليه السلام لأنه قال إيه وما فعلته عن أمري يبقى بوحي من الله سبحانه وتعالى يبقى الخضر كان نبيا وموسى عليه السلام كان نبيا رسولا من أولي العزم الخمسة يا الله سبحان الملك ربنا يسخر واحد من أولي العزم الخمسة ونبيا كريما عشان يبنوا جدارا لغلامين يتيمين من عظمة هذا الأمر بفضل الله كمسألة كفالة اليتامى والإحسان إلى اليتامى رقم تسعة الفوز بشفاعة اليتيم أخويا حبيبي دايما بقول الكلمة ديت واحفظها مني كده إن اليتامى والفقراء والمساكين لهم دولة يوم القيامة يوم القيامة اليتيم اللي انت بتكرمه عشان كده بقول لك بالله عليك لما تكفل يتيم ما تكتفيش بان انت تبعت 20 جنيه 100 جنيه كل شهر وترميهم في اي مكان لا انا عايزك تعمل الاحسن عايزك لما تكفل يتيم تروح تتعرف عليه رحت جمعيه شرعيه رحت اي مكان قول لهم انا هكفل اليتيم الفلاني وده تبع انا انا اللي اصرف عليه كل مصاريفه واتكفل بكل مصاريفه واضح كده وروح له زوره وقت ما تفضى سلم عليه وهات له لبسه واكله وشربه وحاجته او انت تديهم هم يجيبوا له يعني ما تشغلش نفسك المهم ان انت تكرمه ليه لان اليتيم ده له دولة يوم القيامة فان كان اليتيم من اهل الجنة فاذا جاء يوم القيامة واراد ان يدخل الجنة واذا بالحق جل وعلا يقول له ارجع إلى أرض المحشر فمن أطعمك في طعمة أو كساك في كسوة أو سقاك في شربة ماء فخذ بيديه وأدخله الجنة يجي لك ياخد بإيدك إلى جنة الرحمن ويعني يحضرنا هنا قصة كده أختم بها قبل الفاصل الثاني قصة واحد بيقول كنت مكبا على الذنوب والمعاصي مفيش معصية في الدنيا دي كلها ما عملتهاش في يوم من الأيام لقيت طفل يتيم قمت واخده البيت ودخلته الحمام وغسلت له جسمه ولبسته لبس جديد واكلته اكل جميل وعملته كانه ابني بالظبط يمكن اخطر قال فنمت في تلك الليله فرايت كان القيامه قد قامت فلما حوسبت امر الله عز وجل الملائكه ان تاخذني الى نار جهنم بسبب المعاصي اللي انا كنت بعملها بيقول فلما أخذوني إلى النار وإذا بغلام يتيم اللي هو الغلام اللي أنا, اللي أنا أكلته وشربته في الليلة دي بيعترض الملائكة قال خلوا عنه يا ملائكة الرحمن فإني سأشفع له عند ربي فقالوا إنا لم نؤمر إنا لم نؤمر بذلك إحنا ما طمناش بكده لازم ندخله النار وإذا بالحق جل وعلا يقول سبحانه وتعالى خلوا عنه يا ملائكتي فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه قال فاستيقظت من النوم وبذلت حياتي كلها لخدمة اليتامى ولكفالة اليتامى أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا رقيقة رحيمة بيتامى المسلمين نلتقي بعد الفاصل جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي والليلة دي بنقضيها مع أنا وكافل اليتيم في الجنة أخويا حبيبي أنا في انتظار رسائلكم إن شاء الله في انتظار اتصالاتكم في آخر الحلقة ديت إن شاء الله وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما إحنا قلنا إن في عشر ثمرات لكفالة اليتامى قلنا تسع ثمرات وباقي الثمرة الأخيرة اللي هي أعظم ثمرة وأجمل ثمرة أخوي حبيبي إحنا عمالين بنتكلم بنقول ليلة في بيت النبي طب بالله عليك وبالله عليكي ما نفسكش تشوف النبي ما اشتقتش للقاء النبي انت لو كفلت اليتيم مش هتشوف النبي في الجنة وبس انت هتكون مع النبي في الجنة والله الكلام ده مش من عندي خد الحديث بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار وضم النبي بين السبابة والوسطى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الطبراني في الأوسط بسند صحيح قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهتين والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أخويا حبيبي هتكون مع النبي في الجنة عايز إيه أكتر من كده هتكفو اليتيم بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمك وبعدين عايز أقول لك كلمة صغيرة كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل وكما تزرع تحصد والإنسان لما بيعمل خير بيلاقي الخير ربنا يكرمنا ويكرمك لك أن تتخيل لما تنظر للطفل اليتيم قل لعل وعسى ربنا يا رب يكرمكم ويحفظكم لأولادكم ويبارك لكم في أولادكم يا رب العالمين ويبارك لأولادكم فيكم افرض إن أنا النهاردة أنا مت وأولادي بقوا يتامى يبقى أنا لما بكفوا اليتامى أنا بضمن لأولادي إن شاء الله إن ربنا هيكرمهم ويهيئ لهم ناس يكفروهم أكيد ما هو الجزاء من جنس العمل يا جماعة صنائع المعروف تقي مصارع السوء دايما الإنسان اللي بيعمل خير لازم يلاقي الخير ده قانون رباني شوف قد إيه من يعمل خير يعني سبحان الله أي حد يشوف قد إيه فمن يعمل مثقال ذرة إيه خيرا يرى أي حاجة هتعملها لازم هتلاقيها وأي شر هتعمله لازم هتلاقيه عشان كده لازم نقدم الخير أنا مش بكفر اليتامى عشان ربما أولادي يتيتموا لكن أنا بكفر اليتامى لأن ده امتثال لأمر ربي ده امتثال لأمر حبيبي صلى الله عليه وسلم ده عبودية لله سبحانه وتعالى البركة هتحل في بيتي ربنا هيكرمني إن شاء الله دنيا وآخرة هكون مع النبي في الجنة ودي كفاية لوحدها بعد امتثالي لأمر ربي إن أنا أكون مع سيد ولد آدم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حد فينا بعد ما سمع الكلام ده كله ممكن يتخيل ان هو يعني ممكن يكسر عن كفالة اليتيم هكلفك ايه يعني لو كفلت يتيم وكلفك كل شهر 100 جنيه مش قادر 50 جنيه خلاص يعني المسألة على الآخر يعني 10 جنيه ادفع أي مبلغ مش لازم تكفل اليتيم بعينه يعني ممكن تكفل اليتيم بعينه وتكفله من الألف للياء لكن مش قادر خلاص اكفل يعني ساعد في الكفالة ادفع 10 جنيه كل شهر برأ ذمتك أمام ربنا سبحانه وتعالى وعايز أقول لك نصيحة بقى من أخوك الصغير اضرب لنفسك بسهم في كل باب من أبواب الخير خليك ذكي اعرف ازاي تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بذكاء بجد وتحصل على خيرات كبيرة جدا يعني في باب الصدقة خلي ليك باب كفلت يتامى مثلا يعني في باب الصلاة خلي ليك باب خلي ليك برضو اضرب بسهم ركعتين قيام ليل في الصيام صيام اثنين وخميس في الحج حج ولو مرة واحدة حجة الإسلام في العمرة اعمل عمرة ولو مرة واحدة العمرة أي يعني مرة واحدة في حياتك فاهم ازاي في باب مثلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ذكر الناس بالله ولو مرة واحدة في عمرك في باب الدلالة على الخير دل الناس على الخير على برنامج طيب على على كتاب طيب على شريط طيب دل الناس على مسجد فيه شيخ ما شاء الله بيعطي درس في كل سهم من أبواب الخير اضرب لنفسك بسهم عشان لما تيجي يوم القيامة تبقى فعلا مشارك في كل أبواب الخير بفضل الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي محتاجين إن احنا فعلا نحفز الأمة كلها ونقول من النهاردة واجبنا الأسبوع ده يا جماعة إن شاء الله نروح نزور دور الأيتام أقرب دار أنا مش هكلفك أكتر من طاقتك أقرب دار أيتام جنب منك أو جمعية شرعية جنب منك أو أي مكان من دور الأيتام روح وزور وطبطب على راس اليتيم والله انت الكسبان اخويا وحبيبي ممكن يتوقف دخولك الجنه يوم القيامه على حسنه واحده فتخيل بقى لما تعدي ايدك على شعر اليتيم كم مليون حسنه بتاخدها بمسحه ايد بمسحه ايد احيانا يا جماعه في اعمال بسيطه جدا في حياتنا مش هتكلفنا حاجه وممكن دي تكون سبب دخولنا الفردوس الاعلى ممكن الواحد يكون طول الليل بيصلي قيام ليل وعمال بيصلي وبيبكي وبيخشع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويصبح الصبحيه وهو معدي يلاقي غلام يتيم فيمسح على راسه ويديله بونبونايه المسحه الراس ديت والبونبونايه ممكن تكون هي سبب دخوله الجنه اكتر من قيام الليل أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أعظم حاجة أن أنت تدخل السرور والسعادة على مسلم محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة واسعة بيقول بقى شو بقى الناس لما تفهم الدين صح قال بت ليلة بت ليلة أغمز أطراف أمي أمه كان عندها مرض فكان الدم ما بيوصلش لأطراف جسمها فقعد يدلك لها إيديها ورجليها طول الليل قال وبات أخي يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الله رأيك إيه يا محمد بن المكادر قال فوالله ما أرضى ليلته بليلتي أنا ليلتي أنا أفضل عند ربنا من ليلته هو ليه لأن أنا الخير بتاعي وصلته لأمي أما الخير اللي هو عمله فده خير لنفسه هو بس أخويا حبيبي أنت ممكن تكون قاعد بتقرأ قرآن وقاعد مستمتع وبكل حرف عشر حسنات أنا معاك من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لكن فجأة وانت بتقرأ القرآن جاءك رجل ملهوف الحقني الله يبارك فيك ابني وقع من فوق السطوح فجريت قفلت القرآن حطيت المصحف في جيبك وجريت معاه عشان تلحق ابنه فخدته بعربيتك وجريت على المستشفى فأنقذت حياته بفضل الله سبحانه وتعالى لك أن تتخيل الأجر اللي ممكن تحصل عليه في اللحظة دي أعظم من أن أنت تختم القرآن 100 مرة عايزين نفهم ديننا صح عايزين نفهم ان في حاجات بسيطه في حياتنا احنا لو خدنا بالنا منها بفضل الله سبحانه وتعالى نقدر نتحصل على خيرات كتيره جدا وعلى حسنات كتيره جدا لا حصر لها ولا حدود من ضمن ابواب الخير اللي مفتوحه لنا عايز تكون في الجنه لا مش في الجنه وبس مع النبي في الجنه ده في حديث جميل قوي هقول لك بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الصغير والاوسط بسند حسن ان واحد بمناسبة موضوع بقى ان انت تكون مع النبي في الجنة ان واحد راح للنبي قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت في الجنة مع الأنبياء وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربيعة رضي الله عنه وارضاه الحديث رواه مسلم لما النبي قال له سل شيئا يا ربيعه قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله ولم يتردد مع ان ربيعه كان من اهل الصفه وفقير وعنده 17 سنه وكان نفسه يتجوز ومش لاقي ياكل ورغم ده كله ما كانش في فكره اي حاجه في الدنيا يا جماعه الا انه قال له اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله النبي حب يراجعه قال له او غير ذلك يا ربيعه قال هو ذاك يا رسول الله انا مش عايز من الدنيا غير ان اكون معاك في الجنه يا رسول الله قال فاعن أعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة حقيقة في انتظار اتصالاتكم عشان نتفاعل مع الموضوع دوت خلوا اتصالاتكم في موضوع كفالة اليتامى محتاجين ان احنا نفتح قلوبنا ليتامى المسلمين معانا الشريف أم اسلام من مصر السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا آه لو سمحت آه آه عامله ايه بنتك حبيبه الحمد لله دعواتك ودعوات المسلمين كلهم ربنا ليها يشفيها ان شاء الله ربنا يخليك يا رب آه طب لو سمحت يا شيخ محمود هو اليتيم بيكون يعني يتيم الام ولا الاب لا بيكون يتيم الاب اه بيكون يتيم الاب الأب. اليتيم الام ما ينفعش الواحد يتكفل يعني بيه يعني تكفليه ربنا يبارك فيك يا رب ما هو ممكن يكون الاب فقير والام هي اللي تكون كانت بتنفق يعني زي احوال ك- كتيره في بيوت يعني كتيره دلوقتي بيبقى الام هي اللي بتنفق يعني والاب قاعد في البيت ربنا يكرمه فيعني ممكن ال- الام لما تموت يبقى مات ال- ال- المصدر اللي بي- بينفق على هذا الطفل فبرضه تا- تاخدي اجر كفالته ان شاء الله ربنا يحفظك يا رب الله يخليك يا شيخ محمود أنا ربنا مش عايزة يحفظك.
خالص والله يا شيخ محمود ربنا أنا يخليك استفدت حضرتك الله يخليك يا ام اسلام ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي ان شاء الله الله يخليك احنا وانت والشيخ ربنا محمود.
يحفظك يا ام اسلام متشكرين ربنا يخليك آه، احنا طبعا معانا الحقيقه SMS جميله جدا جدا الحقيقه آه، اخت قالت آه، حطيت الاخ اسمه اسلام قال حطيت خطه علشان اغير من اخلاقي للاحسن هديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يجازيك كل خير يا استاذ اسلام آه، قال آه، ابو احمد بيقول آه، وصلت رحمي قبل رمضان هديه للنبي ربنا يجازيه كل خير صله الرحم شيء عظيم جدا جدا آه، الدكتور محمد قال سامحت ناس اذتني اذيه شديده جدا صله لرحم اولادي ولوجه الله وهديه للنبي جزاك الله خير يا دكتور محمد آه، انا دعاء من سوهاج بصلي الفجر وقيام الليل وتركت الافلام والاغاني وبقرا القران هديه للنبي صلى الله عليه وسلم وبتقول ادعي لي بالزوج الصالح ربنا يجوزك ويجوز كل بنات المسلمين يا رب العالمين. آه الاستاذ مصطفى محمود بيقول اقدم هديه للنبي استغفار والصلاه على النبي وركعتين قيام ليل ربنا يبارك فيك وبيقول اسال الله العظيم ان يشفي حبيبه ربنا يجازيك كل خير يا رب العالمين. آه الاستاذ مصطفى من أس من اسوان بيقول هديتي للنبي هي الأمانة وبر الوالدين ربنا يحفظك ويجازيك عنا كل خير ويتقبل آه يعني أخت رقية بتقول أسأل الله أن يشفي حبيبة ربنا يجازيك عنا كل خير ونعتبر برضه هديتك للنبي صلى الله عليه وسلم الأستاذ محمد بيقول أرجو أنك تطمن على بنتنا حبيبة ربنا يجازيك كل خير آه الأستاذ أبو محمد الهاشمي قال هديتي أن أطعم أولادي من الحلال والله جم- حاجة جميلة قوي حاجة جميلة قوي إن أب يفكر فعلا إن لا يمكن أدخل على بيتي لقمة حرام إن شاء الله مش هاكل ولادي الا الحلال ربنا يجازي كل خير التائبة هي بعثت اسمها بهذا العنوان التائبة وربنا يجعلنا وإياك من التائبين هديتي أن ألبس ملابس واسعة بالرغم من أني كنت ألبس نقاب إلا أن ملابسي لم تكن واسعة الأستاذ عبد العظيم عفيفي قال سأقيم مسابقة دينية لأطفال الحي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم طب ربنا يبارك فيك يا أستاذ عبد العظيم الأستاذ علي الباشا قال آه، سأرد على شبهات غير المسلمين وأدعو إلى الله عن طريق النت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم طب معانا التليفون الأستاذ عبد المحسن من الكويت السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا يا يا أهلا وسهلا بحضرتك بالنسبة لموضوع الحلقة اليتيم نعم.
آه هنالك مشكلة عندنا في آه يعني مثل تقول بيت الزكاة أو جمعية إحياء التراث الإسلامي نعم.
إنه ما في آه أدلة مثلا آه للوصول اليتيم إنه آه فقط تدفع الفلوس وتروح يعني في السابق كان الواحد يلتقي اليتيم الآن الي- الأيتام أصبحوا عبارة عن صور فقط موجودة هناك نعم.
ف- لا يعني انه في تكنولوجيا الواحد وده يعني يستشعر العمل الصالح اكثر ربنا يبارك فيك.
ثمن العمل يعني النية موجودة والحمد لله نعم.
لكن مجرد انه تدفع هل يكون هنالك اجر لهذا الشيء نعم.
ام انه الواحد يجب ان يتواصل بشكل آه، يعني زيارة مثلا لليتيم الى ربنا اخره يكرمك. حاضر يا أستاذ محسن وشكرا لك ربنا يخليك آه نعم ام محمد من مصر طب هنجاوب حالا ام محمد السلام عليكم الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام السلام يا اهلا وسهلا
كل سنه وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه وكل المسلمين يا رب العالمين آه كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه اتفضلي
آه بص يا شيخ محمود آه انا ليا اتنين اخواتي ايتام وكده ربنا يكرمك يا رب فانا طبعا والدي كان متوفي وانا كنت لسه يعني طالعه اولى ثانوي ربنا فاحنا يرحمه.
كنا ثلاث بنات وثلاث آه صبيان وكده نعم نعم فطبعا الثلاث بنات اتجوزنا نعم بقى ايه ثلاث صبيان ففي يوسف واحمد صغيرين يعني 10 سنين و11 سنه نعم.
فيعني ال... بال... بالنسبه للزكاه بتاعه رمضان وكده نعم.
انا بديها لهم بس ايه على اساس انا من جوايا هي الزكاه اللي هو بتاع الافطار وكده نعم.
افطار رمضان وكده نعم هل ده ينفع؟
ربنا يكرمك يا اختي ربنا يحفظك اولا هي ال- الزكاه آه، لا تجوز على الاصول ولا على الفروع انما تجوز لاخواتك طبعا وتجوز لقرايبك وتجوز لجيرانك تجوز للناس دي كلها ربنا يكرمك يا رب العالمين ويعني برضو احنا عايزين نقول حاجه عايزين نقول برضو احنا مش عايزين آه، يعني عايزين برضو حته الانفاق على اخواتك آه، اليتامى الصغار دولت ربنا يبارك فيكي ما تبقاش فقط مقصوره على ان دفع زكاه رمضان او غيره يبقى انفاق على قد ما طب تستطيع وان معلش- شاء الله ربنا معلش هيكرمك سؤال كمان يا شيخ محمود اتفضلي.
معلش. انا زوجي يعني الحمد لله يعني آه، يعني يعني هو يعني يعرف ربنا كويس والحمد لله ربنا يكرمه.
برضه بالنسبه للبس العيد وكده هو بيجيب لهم لبس عيد وكده ربنا يكرمه.
فيعني هو ده يعتبر كفاله وكده هم اه طبعا ما كان كفاله اليتيم بكل حاجه بالاكل بالشرب باللبس بالسكن بالعلاج بالدراسه بكل حاجه ربنا يا رب ياجركم عايز اجاوب على الاستاذ عبد المحسن عايز اقول له حاجه ان تيسر لحضرتك يا استاذ عبد المحسن ان انت تشوف يتيم بعينه وتكفله وتروح وتمسح على راسه وتحاول تعامله معامله طيبه كده وتحسسه فعلا ب... ب... بقربك منه ده طبعا ده الاجمل لكن لو لم يتيسر لك الا موضوع الصور ديت ولم تصل الى اليتيم نفسه فانت ماجور في كل الاحوال ان شاء الله وربنا ما يحرمكش من الاجر ان شاء الله وربنا يكرمك ويجعل ده في ميزان حسناتك وانا بنادي النهارده كل المسلمين بقول بالله عليكم واجبنا الاسبوع ده بالله عليكم في اي يوم تفضوا فيه يا جماعه انزلوا انزلوا شوفوا اليتامى طبطبوا عليهم حسسوهم بالفرحه يا ريت يعني كان نفسي الحلقه دي تكون قبل العيد عشان ننزل نعيد عليهم ونديهم آه، هدايا العيد ونديهم العيديات ونجيب لهم لبس العيد ربنا يكرمكم ويأجركم ان شاء الله لكن نقدر ان شاء الله نستدرك الخير ونعمل خيرات كتيره جدا ولسه داخل علينا ان شاء الله عيد الاضحى يا ريت من دلوقتي نجهز نفسنا ان احنا نشوف اي مكان لليتامى ونجيب اليتامى دولت نجيب لهم لبس ونجيب لهم آه، هداياهم واللعب بتاعتهم ونحاول نقرب منهم اكتر والله ربنا يكرمكم هتحسوا بالبركه اللي ما تتخيلوهاش وابشروا بقى ما فيش قرش هتصرفوه إلا لما هيرجع لكم أضعاف مضاعفة ده مش كلامي ده كلام ربي جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين شوف لما ربنا بقى يخلف عليك وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة الله أكبر الله أكبر مين معانا يا أستاذ شريف الأستاذ أحمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد والله بحبك في الله والله يا شيخ أحبك اللي زحتني فيه انا عايز اسالك على سؤال والله يا شيخ ربنا يبارك فيك الصوت مش سامعه بس يا استاذ احمد انا والله يا شيخ عملت ذنب النهارده و... وانا متعب بالله انا و...
ربنا يبارك فيك معلش انا الصوت مش واضح عندي يا استاذ شريف آه لو بس تحاول توضح الصوت شويه بس. عامل ذنب ومش عارف تعمل ايه ربنا يبارك فيك يا رب ويتوب علينا وعليك يا رب آه عايز اقول حاجه يا استاذ احمد ما فيش حد يأس من رحمه ربنا احنا ما بنجرأش الناس ما بنجرأش الناس على معصيه ربنا لكن بنقول يعني ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا تحدث توبه الان يا استاذ احمد ان شاء الله ربنا يكرمك تتوب دلوقتي قبل ما تعدي عليك ساعة ولا تعدي عليك يوم ولا غيره توب إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى ونرجع لربنا سبحانه وتعالى وأكيد ربنا هيقبلك فاضل لنا قد إيه يا أستاذ شريف؟ طيب في اتصالات طيب نكمل SMS ارجوك ادعي لايمن وعماد بالتوبه والهدايه ربنا يتوب عليهم ويهديهم يا رب العالمين آم، اخت مروه انا متجوزها من سنه وثلاث شهور ادعي لي ربنا يقدرني على طاعه زوجي وينزع مني الخوف ويرزقني انا واللي زي ذريه صالحه ربنا يرزقنا يا رب ذريه صالحه آه، غاده آه، ادعي- يا شيخ محمود ادعي لي بالهدايه في الثلث الاخير ربنا يا رب يهديك ويبارك فيكي آه، الاخت رضا بتقول ادعي لي بالذريه الصالحه ربنا يرزق كل اخت حرمت من الذريه الصالحه بالذريه الصالحه ان شاء الله آم، ال- نشوف اللي بعدها يعني الصفحة اللي بعدها آه، وصلت اه دي قرينا خلاص هديتي المحبة لك في الله وأنا أسأل الله عز, عز وجل أن يجعلك من أهل الجنة جزاكم الله خيرا ف... فإني رب الكعبة أحبك في الله الأستاذ محمد سمير ربنا يبارك فيك يا رب العالمين آه، آخر تليفون أم أحمد من مصر طيب السلام عليكم
زي حضرتك يا شيخ محمود الله يبارك فيك يا أم أحمد الله يخليك آه عايزه اقول لحضرتك حضرتك آه اليتيم اللي هو اللي ابوه توفى نعم آه ت- ال- آه، ال- الام اللي بتقعد طب والام المطلقه اللي الأم بتصرف على اولادها وقاعده عليهم و...
ربنا يكرمك يا رب ما طبعا خدي بالك من حاجه حاجة يا ام احمد احنا كده كده ماجورين على اي خير بنعمله اي خير بنعمله احنا ماجورين عليه لو ام مطلقه وجوزها عايش بس مطلقه وبتصرف على الاولاد فاحنا لما بننفق على الاولاد دولت بناخد اجر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى لكن احنا بس حته ال ال اليتيم طبعا بنتكلم عن اليتيم اللي فقد ابوه ده بينطبق عليه الاحاديث اللي احنا ذكرناها ديت اما الثاني فابوه موجود اه هو في موجود حكم بس ما اليتيم بيسالش عليه ها ما بيسالش عليه انا واخد بالي اه لكن انا بقول طبعا الانفاق عليهم طبعا له اجر عظيم جدا جدا بفضل الله يعني اظن انه ما يقلش عن انفاق على اليتامى زي مساله مثلا ربنا يبارك في حضرتك زي زي مساله الطفل اللقيط ده الطفل اللقيط ده يعني طب ما هو لقيط يعني لا ليه ام ولا اب موجودين وممكن يكون الام عايشه والاب عايش والاجر برضه اجر الانفاق عليهم ان شاء الله ما يقلش ابدا عن الانفاق على اليتامى وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال الوقت خلص يا شريف طيب ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يجمعنا واياكم على خير ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي حلقه ان شاء الله مفاجاه ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم على خير بالله عليكم كتروا من الصلاه على النبي وركعتين قيام ليل وجزء قران ان شاء الله وربنا يجمعنا واياكم على خير وكفاله اليتامى اوعى تنسوها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته